بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشكره ولا نكفره نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على خير البرية وسيد الأولين والآخرين حبيب الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه بعد غزوة تبوك والصحابة ماشيين في الشوارع يحضنوه بيجروا في الشوارع يطلقوه يحضنوه والصحابة قايمين في المسجد يحضنوه لما وصل للنبي النبي قال له ايه قال له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا جماعة رمضان بعد 13 يوم عايزين نجتهد في رمضان ان شاء الله ونشد حيلنا في رمضان ونملى رمضان بالطاعة والعبادة ان شاء الله ولما نقابل بعض في العيد نحضن بعض واحنا فرحانين ومستبشرين وبنقول ابشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك امك مبروك اتعتقت من النار مبروك ذنوبك كلها كفرت عنك مبروك رجعت كيوم ولدتك امك مبروك يا جماعة عايزين ان شاء الله باذن نشد حيلنا عشان البشر 13 يوم على رمضان خلاص العد التنازلي بدأ لما السباق يكون هيبدأ لازم يكون كل متسابق في وضع الانطلاق لان لو السباق بدأ وانت مش وضع الانطلاق هتتأخر عن بداية السباق شهر واحد هتتعب فيه وهترجع كيوم ولدتك امك شهر واحد هتتعب فيه وكل الماضي بتاعك هيتمحى وتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رؤية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مشهد على باب الجنة المشهد ده خلاه يتحير قالوا للصحابة كلهم وقعوا في حيرة شديدة جدا الصحابة كلهم راحوا للنبي عليه السلام من كتر الحيرة اللي هم فيها رأى ايه رأى ان كان في اتنين صحابة واحد منهم مات شهيد في معركة والتاني عاش بعده سنة ومات على سريره شاف ان باب الجنة اتفتح دخل اللي مات على سريره وعاش سنة بعد الشهيد قبل الشهيد طب ازاي هو في حد يسمع الشهيد راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ألم يدرك رمضان بعده ألم يصلي كذا وكذا رمضان الله أكبر يعني الاثنين دول يا جماعة واحد في ميزانه حاجة مش في ميزان الثاني والثاني في ميزانه حاجة مش في ميزان الأولاني ده في ميزانه رمضان وده في ميزانه الشهادة رمضان هو اللي فضل رمضان هو اللي كسب يعني ايه يعني لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي بيغفل ليه مع اول قطرة من دمه لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبقي اللي اللي بيشفع من كرامته عند الله في 70 واحد من اهله لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي لا يذوق الم الموت الم الموت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت غمرات زي الم الغرق واحد مغمور مغمور في طبقة تحت طبقة تحت طبقة من المية وبيغرق وهيموت من الالم ومش قادر يستغيث الم الموت الم رهيب سكرات الموت لما كل حاجة في الجسم تتقفل تسكر تتقفل العينين تتقفل فتحها وما عادش شايف اللسان يتقفل فتح بقه وما عادش قادر ينطق ويقول عطشان الودان تتقفل كل الناس بتتكلم حلوله والسامع الايدين تتقفل تتشل متخيل الم الموت ده كله مش للشهيد انت لو اجتهدت في رمضان تسبق الثواب ده لو انت اجتهدت في رمضان تسبق اللي ثوابه ان هو لا يذوق عذاب القبر ولا فتنه في القبر يبقى رمضان صفقه شكلها يا جماعه رمضان صفقه عظيمه ربنا اداها لنا عشان نسبق بها اعظم الصفقه بس خد بالك ان الشهيد ده موت نفسه في المعركة يبقى انت عشان تسبقه في رمضان لازم تموت نفسك في رمضان هو موت نفسه في الجهاد وانت تموت نفسك في العبادة ساعتها هنفهم بقى الوقت يا جماعة فكرة درس النهاردة ان رمضان معركة يعني ايه معركة معركة لازم تبقى فارس لازم يبقى فرسان فيها فرسان رمضان هو ده الموضوع بتاع النهاردة ان شاء الله ان عايزين نبقى فرسان في رمضان السنة دي عايزين نبقى فرسان في معركة رمضان هو رمضان معركة معركة واي معركة اول حاجة لازم تعرفها عن المعركة دي ان نازل معاك فرسان اشداء في الصف ما انتش نازل لوحدك هتروح وسط الفرسان دول فين فرسان في القرآن الإمام الشافعي كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان كل يوم بيختم مرتين يعني لو 10 40 سنة ب 2400 ختمة في رمضان انت متخيل الامام قتادة كان بيختم القرآن مرة كل اسبوع طول السنة ويجي في رمضان يختم كل 3 ايام في اول رمضان ويجي في العشرة الاواخر يختم كل يوم ختمة يعني مجموع ختماته 60 ختمة في السنة يعني على مدى 40 سنة 2400 ختمة هتروح جنبه فين الامام الشافعي في رمضان بس بس 2400 ختمة غير ختمات باقي السنة هتروح جنبه فين فرسان يا جماعة فرسان فرسان ده حقيقي وحقيقي في علاقتهم بالقرآن انت عارف انت بتقرأ القرآن يقول لك القرآن السورة دي 186 آية السورة دي 200 آية يعني ايه آية عارفين يعني ايه آية يا جماعة عشان تدخل القرآن فعلا وانت متحمس آية يعني عجيبة من العجائب حاجة غريبة حاجة يعني انا مثلا جاي من على الطريق السريع على يميني على يميني زرع وعلى شمالي زرع وشجر على يميني وشجر لو انا ماشي كده وفجأة لقيت نوع على يميني شجر عمري ما شفته في حياتي اقول ايه ده ايه ايه ايه المنظر العجيب ده واقف واتفرج عليه لازم اقف وانبهر ايه المنظر الغريب ده هو دي كلمه ايه ايه حاجه عمرك ما شفت زيها قبل كده وفجاه شفتها فاول حاجه لازم تنبهر وبعد كده لازم تقف وتشوف ايه دي هو دي ايات القران كل ايه من ايات القران عجيبه من العجائب لازم تقف وتنبهر لو ما انبهرتش يبقى ما انتش فاهمها ولازم تقف الآية لازم توقفك عشان تخرج منها إنسان غير لما دخلتها غير الإنسان اللي دخل هذه الآية القرآن يا جماعة فرسان في... نازل مع فرسان في القرآن ونازلين مع فرسان مش في القرآن بس ده احنا نازلين مع فرسان في التراويح اوعى تصلي واوعي انت كمان تصلي في مسجد اقل من جزء في اليوم في التراويح اوعى يا جماعه على الاقل جزء في التراويح النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيؤم الصحابه في الايام اللي امهم فيها في التراويح في رمضان كان بيؤمهم لغايه ما يقولوا حتى خشينا ان يفوتنا السحور لغايه ما خشوا يعني شوف بيصلي بهم قد ايه كام ساعه لغايه ما يخافوا ان هم ما يلحقوش يتسحروا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى الصحابه مع يعني اثنين من كبار الصحابه بيؤموا الصحابه واحد يؤم من بعد العشاء لمنتصف الليل وواحد من منتصف الليل لقبل الفجر ويا دوبك يلحقوا يروحوا يتسحروا شايفين جهد العباده شايفين العزيمه شايفين الفرسان انت نازل مع فرسان في العباده كمان وفي القيام ابو مسلم الخولاني ابو مسلم الخولاني من كبار السلف رضي الله رحمه الله ابو مسلم الخولاني كان في المكان بتاع القيام معلق كرباج قدامه متخيل انت هتقوم تقيم ومعلق كرباج ولما رجله بعد ثلاث اربع ساعات كده تبدا بقى تتعبه يمسك الكرباج ويضربها ويقول لها قومي والله لازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني ازحف اه زي قاتل المئة لما وقع في الارض فضل يزحف بسبب زحفته دي ربنا غفر له دم 100 بني آدم والملائكة قالت عليه إنه جاء مقبلا بقلبه على الله معقول أنت الملائكة هتقول عليك في آخر رمضان إنها جاءت مقبلا بقلبها على الله معقول أنت الملائكة هتقول عليك في آخر رمضان إنه جاء مقبلا بقلبه على الله إنهم جاءوا مقبلين بقلوبهم على الله والله لأزحفن بك زحفة أيظن أصحاب محمد أصحاب محمد ده بينافس سلمان ومصعب ومعاذ يا جماعة أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا يؤمنوا به دوننا وهي الجنة تبقى ده أنا عايز ده أنا عايز الجنة عشان أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا حوض النبي عليه الصلاة والسلام أحد الشباب كان نايم بيفكر بيقول يا رب ده 140 ألف صحابي يعني على حوض النبي كل دول هيبقوا سابقني غير السلف غير غير غير انا هوصل للنبي ساعة ازاي على الحوض فنام حلم ان هو على حوض النبي فعلا والنبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا وشاف يعني جموع رهيبة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض فحاول ان هو يزاحم الجموع عشان يعدي فواحد قال له ايه مش بالدراع يعني ايه بالشغل مش بالدراع مش هتقرب بالنبي بالدراع اللي هيزاحمه يوصل لا لا لا ده كل واحد له مقامه بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام على حسب دينه وعلى حسب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا رجاله فرسان يا جماعه فرسان كفايه بقى يا جماعه كفايه كفايه كلام كفايه كسل كفايه تضييع للعمر اكتر من كده كفايه غفله كفايه كلام يا جماعه كفايه احنا عاملين زي مدرسه كان فيها مدير شاطر جدا ومدرسين شاطرين جدا وطلبه متفوقين جدا وكله قايم بوظيفته تمام النتيجه في الاخر 100% مرت الايام جه مدير يعني اي كلام وجه مدرسين تعبانين وجه طلبه خيبانين المدرسين يدخلوا للطلبة ويعيطوا يا اولاد كان في زمان مدرسين شاطرين في المدرسة دي وكانوا مدرسين ما حصلوش والعيال يعيطوا يا جماعة ده كان في زمان طلبة شاطرين ومجتهدين وكانوا بيذاكروا كويس جدا النتيجة في الاخر صفر صفر ليه لان مش بالعياط الوقت ممكن اقعد اتكلم الصحابة يا جماعة كان في صحابة رجالة وكانوا فرسان والشيخ يعيط والناس تعيط والنساء يعيطوا والاطفال يعيطوا وواحد معدي جنب المسجد كده يسمع العياط يسيب اللي في ايديه ويقعد يعيط والنتيجه يوم القيامه صفر صفر ليه يا رب يا رب ده انا كنت كل ما اسمع درس اخلص علبه مناديل من العياط يا رب هو مش من العياط يا حبيب قلبي بالشغل ده الناس تقعد تعيط تعيط وفي الاخر العراق ضاعت وفلسطين ضاعت والرسول بيتشتم وتلاقي يعني احنا قاعدين نبصمص شفايفنا والشاب مطلع ايده من العربيه وهو ماشي والسيجاره باينه من ايديه وكاتب على ظهر العربيه نحن فداك يا رسول الله يا سلام يا سلام كفايه يا جماعه كفايه كلام ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم ما لحقش يشوف النبي قال له لو رآك رسول الله لاحبك انت لو رآك رسول الله لاحبك انت لو الرسول شاف احوالك في القيام واحوالك في النهار واحوالك في الصدق مع الله ومع الناس واحوالك في العبادة واحوالك في الاجتهاد وفي القرآن وفي الدعوة الى الله لو الرسول شاف حالك هيحبك لو الرسول سمع عن ان واحد اسمه فلان الفلاني اللي هو انت او انت وسمع عن احواله هيحبكم يا جماعة هيحبنا ولا مش هيحبنا يا جماعة لو صحفتنا بعد رمضان رفعت الى الله سبحانه وتعالى وسط ملي- ملايين الصحف يجي مليار و200 الف صحيفة مسلمين على وجه الارض رفعت الصحف كده صحيفتك وسط الصحف دي هتروح فين ربنا لو نظر لصحيفتك هيحبك كفاية كلام يا جماعة كفاية كسل كفاية كسل لما تيجي تكسل كده من الوقت لغاية ما ينتهي رمضان غمض عينك واقعد افتكر الوقت في ناس ما بتنامش الليل الوقت في ناس واصله الليل بالنهار في الشغل والعباده قوم قوم انت عداد الحسنات بتاعك وانت فاكر الوقت واقف والعداد بتاعهم شغال ما بيبطلش قوم اشتغل تخيل انك انت دخلت سينما سينما تخيل بس معلش دخلت سينما واول ما دخلت العرض بتاع النهارده يا ترى فيلم ايه لقيت فجاه اللي بيتعرض جهنم جهنم بأهوالها وأغلالها وحميمها وحمامها وبراكينها وزقومها وقحها وسقرها ولظاها وجبالها وسلاسلها وأغلالها جهنم بتتعرض وفي نهاية الفيلم اتقال لك ترضى يكون ده مصيرك أو ده مصيرك اهو يا جماعة وعرضنا جهنم يومئذ عرض آية مرعبة آية في غاية الرعب كفاية كسل يا جماعة يا جماعة أولى آية في كتاب الله برمضان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كفاية تضييع للعمر أكتر من كده كفاية بقى ده أنت ما عندكش غير عمر واحد يا حبيب قلبي ده أنت ما عندكش غير عمر واحد يعني يعني يا جماعة عم- يعني لو راح عمرك ده ما فيش فرصة ثانية فرصتك الوحيدة للوصول إلى الله فرصتك الوحيدة لتملك أملاك في الجنة هي عمرك اللي أنت فيه ده دلوقتي تضيعه إزاي المفروض يكون الساعة أغلى عندك من 1000 جنيه يكون الركعتين أغلى عندك من 1000 جنيه عايزين يا جماعة ننتبه إن كفاية غفلة بقى كفاية غفلة تخيل نهر النيل ماشي أهو على ناحية من نهر النيل برج 20 دور وعلى الناحية التانية برج 20 دور وتمد من سطح البرج ده لسطح البرج ده حبل وتقال لك عدي على الحبل ده اهو وتحتك النيل لو وقعت من الحبل هتقع في النيل بعمق هتستقر في قاع النيل تقدر طب ما بالك وانت بتعدي على الصراط وتحتك جهنم 70 خريف 70 سنه لو وقعت هتقع في نار عمقها 70 سنه والعياذ بالله طب تخيل بقى لو في من تحت طلقات بالنار وانت معدي من على الحبل اللي بين البرجين في حد بيضرب بالنار يبقى عبورك شكله ايه انها ترمي بشرر كالقصر ترمي بشرر كالقصر وبيطلع ألسنة لهب تخطف العصا من على الصراط والعياذ بالله يبقى إذا يا جماعة كفاية غفلة كفانا غفلة كان زمان يعني الواحد لما بنقعد مع أهالينا كلنا بنسمع الكلمة دي يا خسارة ده أنا كان الأرض الفلانية اللي في الحتة الفلانية معروضة عليها ب 50 قرش المتر زمان يا ندمي إن أنا ما خدتهاش يا ندمي ده كان زمان أنت مليونيرات والله العظيم يا جماعة اللي ما هيشتغل في الدنيا وهيجتهد وهيشتغل في رمضان ده هو يجيب اخره هيجي يوم القيامة يقول يا ندمي يا ندمي يا ريتني اشتغلت كانت سهلة وكانت القصور دي كلها قدامي وكانت الاملاك كلها والملك الواسع العظيم ده قدامي بقيام ليل وتراويح وجلسات ضحى وختمات قرآن كانت قدامي يا ندمي ان انا ما استغلتش عمري كفانا غفلة يا جماعة كفانا ده الثانية الواحدة من عمرك تقدر تقول فيها سبحان الله وبحمده بنخلة في الجنة نخلة في الجنة يعني ايه نخلة في الجنة نخلة في الجنة وايه يعني نخلة ساقها من ذهب وايه يعني يعني لو جبنا الصاج دي وفكناها تقوم ذهب تلبس كل الستات اللي قاعدين يتفرجوا دلوقتي على البرنامج تسيغهم ذهب وتكفي وتفيد كمان نخلة في الجنة في ثانية الثانية من عمرك ليها ليها قيمة الثانية من عمرك غالية ما بالك بالساعة بقى شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها ساعة لم يذكر الله فيها يعني انت مش هتندم بس على المعصية يوم القيامة ده انت هتندم على الغفلة كمان مش المعصية بس يا جماعة الغفلة يعني الموضوع كبير يعني الموضوع خطير كفانا الغفله يا جماعه ده الطالب في الثانويه العامه ولا في ابتدائي ولا في حتى في اول في اولى ابتدائي ولا في الجامعه بيقتل نفسه وبيجاهد وبيذاكر وبيضحي وبيضحي بنومه عشان طب انت عشان تتعتق من النار هتعمل ايه في رمضان؟ انت عارف يعني ايه العتق من النار؟ يعني انت رقبتك دي مربوط بيها سلسله لجهنم خلاص هتتشد، يعني انت ذنوبك كتبت عليك جهنم وفي رمضان ممكن ده عملك تتقطع السلسله دي وتنجو وتجري على الجنه، انت هتعمل ايه في رمضان عشان تحجز مقعد صدق عند الله في الجنه؟ هتعمل ايه في رمضان عشان تطهري قلبك وتصلحي قلبك؟ هنعمل ايه في رمضان يا جماعه؟ كفانا غفله يا جماعه ففروا الى الله لما لما ربنا يقول فروا يعني في خطر عظيم ومن بعيد فر مش هتستنى لغايه ما يقرب منك والا هتضيع ولما هتفر مش هتروح ماشي ده انت هتجري وهتجيب اخرك فروا الى الله في رمضان استبقوا الخيرات في رمضان في رمضان فليتنافس المتنافسون تنافسوا الى الله واستبقوا وسارعوا الى الله في رمضان يا جماعه يبقى اذا نازلين مع فرسان نازلين مع فرسان في الصدقه سيدة عائشه كان عندها رغيف واحد وصايمه وهتفطر جه واحد سائل ادته له طب نفطر على ايه بتقول الجاريه بتاعتها فما امسينا حتى اهدى لنا اهل بيت لم يكونوا يهدون لنا شيئا شاة مكفنه يعني ايه يعني خروف مشوي ومتغرق بالعيش يا سلام عشان رغيف يا جماعه طلعوا صدقات في رمضان يا جماعه كفلوا اسر في رمضان يا جماعه شنطه رمضان اللي بيتعلن عنها دي شاركوا فيها لا ومش بس كده وكمان ودوا شنط رمضان لقرايبكم قرايبكم الفقراء اللي بيتعففوا عن السؤال اولى الناس بينفقوا عليهم وجيرانكم الفقراء شنطه كده ب 200 جنيه ولا 300 جنيه شنطه حلوه كده تتناسب مع نعم ربنا اللي اداها لنا وتروح توديها لقرايبك وتصل رحمك يا اخي وتودي للفقراء يا اخي يعني لسه اسره فقيره بايعين المرتبه بتاعه السرير بتاعهم عشان يجيبوا اكل ياكلوه كنا بنروح للاسر الفقيره ب... تدخل الاوضه والله يا جماعه الكلام اللي بيتقال في المسرحيات ما هو نكت الراجل وحماته ومراته والثمان عيال قاعدين في اوضه مش نكت ده انت بتدخل هي اوضه العيله كلها في الاوضه تلاقي فجاه عيال طالعه من تحت السرير تتجعد ده, ده, ده مين دول يقول لك ما هو الاوضه ده هو سرير هي الاوضه كلها سرير اصلا فالناس ناس بتنام تحت السرير وناس تنام في الشارع وناس تنام فوق السرير كل واحد يصرف نفسه بقى فتخيلوا يا جماعه ان في ناس بالفقر ده واحنا بنتقلب في نعم الله فرسان في الصدقه انت نازل في رمضان مع الفرسان بتوع الصدقه دول هتعمل انت ايه بقى وسط الفرسان دول فرسان احنا فرسان في النوم احنا فرسان في النوم والله يا جماعه كان احد الخطباء واقف على المنبر وبيخطب في الناس فبيخطب في رجاله بيقول له اعلم يا اخي المسلم ان ابنتك اذا تزينت وتعطرت وخرجت من المنزل وقالت اني ذاهبه الى الدرس اعلم انها كاذبة ولكنها ذاهبة للقاء الحبيب الناس تقول ايه بقى عليه الصلاة والسلام إح هم وهم نايمين كانوا صاحيين قلوبهم سجدة تحت العرش وهم نايمين واحنا واحنا صاحيين نايمين يا جماعة إذا احنا نازلين مع فرسان فرسان في الجهاد ابو ايوب الانصاري كان عمره 90 سنة اكبر من اكبر واحد مننا بكام سنة 90 سنة وطالع يجاهد عند عند تركيا وعند اطراف الارض طالع يجاهد فهيموت خلاص حاسس بالموت كفن نفسه وقال لهم ان انا مت في السفينة اوعوا تدفنوني ولكن ادفنوني في ارض الجهاد حتى اذا لقيت الله قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا وراح نزل المعركة وهو متكفن واتدفن هناك ومات فعلا هناك الله اكبر فرسان يا جماعة في الجهاد البراء بن مالك رمى نفسه من فوق الحصن ودخل وسط الاعداء واستحمل الطعنات وفتح للمسلمين الحصن طلحة بن عبيد الله سبع صحابة اتقتلوا وهم بيحاوطوا بالنبي في غزوة احد طلحة دخل وقدامه الصحابة كلهم مقتولين حوالين النبي كلهم وداخل لوحده قدام المشركين وفضل يدافع لغاية ما جسمه اتقطع من كتر الطعنات ونجا بعدها والرسول قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة متخيلين فرسان في الجهاد هنروح احنا فين وسطهم بقى هنروح فين وسط فرسان الجهاد دول فرسان في الدعوه الى الله سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما الواحد يتامل في سيرته كده ايه ده ده لف اكتر واحد لف الكره الارضيه عشان ربنا والدعوه الى الله سيدنا ابراهيم يروح الحجاز عشان يبني الكعبه والعراق النمرود موقفه مع النمرود النمرود ده كان ملك العراق وبعد كده يروح الى الارض التي بارك الله فيها للعالمين اللي هي الشام عشان الدعوه وبعد كده يطلع على مصر لما ملك مصر الظالم راود حاول ان هو يعتدي على على السيده ساره يروح مصر وهو اصلا في روايات ان هو من اليمن اصلا في بعض الكلام ان هو من اليمن يعني سيدنا ابراهيم ده لف الدنيا كلها عشان ربنا انت عملت ايه اللي انت عملته أبو سفيان أسلم 10 رم... 10 رمضان في فتح مكة 10 شوال كان ماسك ناقة النبي في غزوة حنين إن... دبة النبي الناس كلها بتجري بتهرب وأبو سفيان واقف ثابت بعد شهر بدأت بطولاته في الدين تظهر انت بقالك قد ايه بتسمع وانت بقالك قد ايه بتسمعي لو بقالك شهر وبقالك شهر لازم من الوقت يبقى لكم بطولات في الدين لازم نبقى ابطال في الدعوه الى الله يا جماعه في رمضان فرسان رمضان حتى النساء عايزينك تبقي فارسه في رمضان تعرفي تبقي فارسه في رمضان امراه حبيب بن مسلمه كان قائد جيش المسلمين ضد الروم فكانت نازله تجاهد بالسيف معاه فبتقول له ان حمي الوصيص اين اجدك قال لها إن حمي الوصيص لن تجديني إلا في مكانين إما في خيمة قائد الروم أو في الجنة فلما حمي الوصيص وانهزم الروم جري حبيب بن مسلمة على خيمة قائد الروم فوجد امرأته قد سبقته الله أكبر تعرفي تسبقي جوزك للجنة تعرفي تسبقي جوزك في رمضان تعرفي تسبقي الرجاله دول كلهم في رمضان والله انوي الستات جواها طاقات ايمانيه لو اتفجرت هيبقوا من اولياء الله الصالحين بس انت اشتغل انوي خير مع في علاقتك مع الله وشوفي ربنا هيفتح لك قد ايه فرسان رمضان يا جماعه احنا نازلين مع الفرسان دول كلهم يبقى اذا اول معلومه في رمضان ان احنا نازلين مع فرسان وفرسان هنروحوا صوف لازم تشد حيلك تاني حاجه في المعركه بتاعه رمضان ايه السلاح بتاعك ما هو كل معركه لها سلاح ايه السلاح بتاعك في رمضان في واحد بينزل المعركه بقنبله برشاش ب RPG بسكينه انت نازل رمضان وايه السلاح اللي معاك في رمضان يعني ايه السلاح اللي انت هتكسر بيه وهتقتحم بيه جدار الغسل اللي حوالين قلبك ايه السلاح اللي انت هت... هتغالب بيه نفسك ونزغات نفسك ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد اهواء قلبك في رمضان ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد الكسل والفتور اخطر سلاح القرآن اخطر سلاح واخطر عدة واخطر ذات بس يا ترى احنا بنعرف نستحمل السلاح يا جماعه يا ترى احنا الاسلحه اللي معانا دي بنعرف نستحملها انا قاعد قدامي الوقت اهو كميه مصاحف محطوطه قدامي احنا بنعرف نستعمل المصحف ده بنعرف يعني عارفين انتوا قصه الراجل اللي راكب طياره فطلع بالطياره فقالوا له يلا ننزل فقال لهم استنوا لازم اقرا الكتاب ده يا ابني تقرا كتاب ايه لازم اقرا الكتاب ايه ده قال لهم اصل انا طلعت بعد ما قريت كتاب كيف تقلع بالطائره مش هعرف انزل غير لما اقرا كتاب كيف تنزل بالطائره انتوا متخيلين ان احنا مكان الراجل ده الراجل ده معاه طياره بس مش عارف يستعملها انت معاك سلاح القران ومش عارف تستعمله انت معاك سلاح الصيام ومش عارفه تستعمليه انت معاك سلاح الذكر اقوى سلاح ومش عارف تستعمله يبقى لازم نستعمل الأسلحة دي صح يا جماعة ازاي نستعمل القرآن صح ازاي نستعمل القرآن استعمال صحيح فعلا في المعركة دهيت اول حاجة في استعمال القرآن يتلونه حق تلاوته مش قرايه كده وخلاص لا لا لا لا ابو بكر الصديق كان بيبكي في سوره البقره في ال 286 ايه ايات احكام ايات قلوب مفيش فرق بيبكي في ال 286 ايه انت الوقت بالله عليك بالله عليك قوم الليله وصلي في سوره البقره وشوفي هتبكي في كام آية من 286 يا جماعة الموضوع محتاج قلوب يا جماعة يبقى كان سيدنا أبو بكر عارف يستعمل سلاح القرآن عايزين اديكم روشته في ال 45 يوم الجايين ال 13 يوم اللي قبل رمضان ورمضان تخرجوا من رمضان تلاقوا قلبكم قلب جديد كرر الآيات اللي بتتكلم عن الجنة والنار وعظمة الله في القرآن كل ما تعدي على آية بتتكلم عن الجنة كررها مرتين وثلاثة وأربعة كل ما تعدي على آية بتتكلم عن النار كرريها مرتين وثلاثة وأربعة كل ما تعدي على آية بتتكلم عن عظمة الله كررها مرتين وثلاثة وأربعة والله العظيم شوفوا أثر الروشتة ده في الآخر هتلاقوا قلب تاني تماما سلاح الصيام الصيام ده علامة حب أصلا ده أنا يا رب نفسي أشرب ونفسي أكل نفسي ولكن أنت يا رب بتحب أن أنا أصوم فأنا هقدم ما تحب على ما أحب عبادة كلها حب التراويح عبادة كلها حب ثلاث ساعات واقف او ساعتين ونص واقف يعني لو انت واقف مع حد بتحبه هتقف خمس ساعات ومش هيهمك طب انت واقف مع حبيبك الله يهمك تتعب تدريب على الحب بقى اتدرب على وقفة الاحبة بقى بين يدي احبائهم يا جماعة خدوا بالكم من السلاح في اسلحة تقيلة رشاشات ومدافع ده القرآن في اسلحه خفيفه سكاكين وخناجر بقى الاسلحه الخفيفه دي ساعات دي هي اللي بتخلص المعركه اصلا ايه السلاح الخفيف خالص اللي ما بيكلمناش حاجه خالص على الاطلاق وممكن ناخده معانا سلاح الذكر شوفوا انا هقول لكم الوقت ذكر لان معظم انواع الاذكار وفي غايه البساطه ومن اعظم الاذكار بل اعظم ذكر انا لقيت ليه ثواب في احاديث السنه هو الذكر ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا سلام يا رب شايفين يا جماعة السلاح الخطير ده ولا حول ولا قوة إلا بالله هكلمكم عن الذكر ده في الآخر إن شاء الله ولكن سلاح الذكر خد بالك يا حبيب قلبي أنت نازل معركة اوعى تشيل أحمال تتقلك في المعركة ذنوبك اللي أنت شايلها توب توبي الى الله يعني محدش يقول لي اعمل ايه اعمل ايه توب قبل رمضان توب وجدد التوبه مع الله عشان ما تنزلش المعركه وانت ثقلان وانت في ذنوب بتقلها سيرك الى الله ما رمضان معركه واحنا عايزين نبقى فرسان انت راكب ايه كل واحد بينزل معركه راكب حاجه انت راكب ايه في واحد بينزل معركه راكب آه، دبابه راكب طياره راكب فانتوم راكب ميراج راكب صاروخ راكب حمار ماشي على رجليه راكب عجله انت راكب ايه راكب ايه في رمضان ابو بكر الصديق لما اختلف مع واحد فبيقول له ايه سنعلم حين ينجلي الغبار اينا كان تحته فرس واينا كان تحته حمار في ناس منطلقه على الله تحتها حمار يا جماعه وناس منطلقه على الله تحتها صاروخ راكبه صاروخ يا ترى سرعتك ايه وانت منطلق الى الله في المعركة سرعتك ايه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ليه زمر على حسب سرعة كل زمرة الاسرع ناس يتجمعوا في زمرة ويدخلوا مع بعض اللي كانوا بعدهم في السرعة يتجمعوا اللي كانوا دايسين مثلا على الرابع في زمرة لوحده اللي كانوا على الثالث في زمرة لوحده اللي خدوها على الثاني في زمرة لوحده اللي خدوها كلامسيه في زمرة لوحده يبقى كل واحد حسب سرعة زمرته انت هتبقى مع انهي زمرة عايزين نبقى اسرع قلوب الى الله في رمضان اسرع واسبق ناس الى الله في رمضان عايزين نبقى اسبق صحيفه الى الله في رمضان لما ترفع صحيفتك وسط صحائف المسلمين في رمضان الله ينظر لصحيفتك نظر خاص ده صحيفه واحد بيحب الله سبحانه وتعالى يا شوف ربنا بيقول ايه والسابقون السابقون يعني سبقوا سبق لا يسبق بعده ابدا ومن اراد الاخره وسعى لها سعى ما بطلش ما نامش ما بيبطلوش ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل لا يزال ما بينامش ليل نهار لا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ليل نهار ما بينامش متخيل معايا المشهد ف وسعى لها سعيها قدم ثمن الجنه في رمضان قدم ثمن الجنه ساعه لها سعيها هو انا هدفع 10 فاه واخد آه، عربيه لانسر مثلا ادفع ثمن الجنه يا حبيب قلبي سعى لها سعيها الجنه ليها ثمن لازم تدفع هذا الثمن معركه يعني جهاد انت نازل معركه وعايز تبقى فارس لازم تفهم ان هو جهاد يعني ايه جهاد يعني رمضان مش 30 يوم رمضان 30 جوله يعني ايه 30 جوله يعني لما قبل رمضان كنت اكلمك عن التوبه تقول طب الشيطان شاطر وش في رمضان ما فيش شيطان نفسك استفرد بنفسك 30 جوله مع نفسك في رمضان يا ترى هتجيبها بالضربه القاضيه في الجوله الكام يا ترى في الجوله الكام وفي اليوم الكام هتقدر انك تخدع نفسك وتذللها وتخليها هي اللي عادت تابعه عليك بدل ما انت اللي كنت ماشي مع شهواتها يا ترى يا جماعه في الجوله الكام هننتصر على نفسنا يا ترى في الجوله الكام في رمضان هنقدر ان احنا فعلا نتحرر من اغلال النفس وشهواتها وننطلق ونطلع على الله سبحانه وتعالى يا جماعه معركه يعني حياه او موت حياة أو موت علاقتك بالله حياة أو موت علاقتك بالله ده علاقة مصيرية اوعى تفتكر ان رمضان لا لا رمضان ده حياة أو موت وقف لله تعالى رمضان ده قضية مصير رمضان انت ممكن تخرج منه وانت كل حاجة خلاص انت وصلت الى الله وممكن تخرج منه وانت والعياذ بالله رجعت يبقى اذا جهاد يعني معركة يعني جهاد جهاد يا جماعة جهاد يعني لازم تتصرف تصرفات معركة تنام نوم واحد في معركة هو في واحد في معركة بينام 8 ساعات تاكل اكل واحد في معركة بيتقوى عشان يقوم يجاهد ت- ال- النساء بيجاهدوا في المطبخ في رمضان يا جماعة في الاكل لا لا لا تتكلم كلام واحد في معركة رمضان عايزين نبقى فرسان فيه وانت داخل في المعركة في شاشات عرض رهيبة بره المعركة وجوه المعركة عشان تذكرك بمشاهد رهيبة تخليك دايما سخن وتخليك دايما فارس يا ترى المشاهد دي فيها ايه اول مشهد وانت داخل المعركة النبي عليه الصلاة والسلام ايه ده النبي بيعمل ايه رفع ايديه وبيدعي بيدعي بيدعي لحد لا لا بيدعي على حد على حد يبقى بتكير على الكفار لا على مسلم النبي بيدعي على مسلم نبي الرحمة بيدعي على مسلم بيدعي بيقول ايه رغم انف امرئ تيجي مناخيره في التراب النبي بيدعي على مسلم مننا ان تيجي مناخيره في التراب ليه عمل ايه رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له بيدعي على اللي بيستهتر في رمضان بيدعي ليه ليه يا جماعه لان الوقت انا عملت لك عزومه وجبت 100 خدام ي- ي- ي- ي- يطبخوا لك وعملت لك 100 وليمه ودعيتك و- وف- وفرشت لك الطريق وفي الاخر ما جيتش ما جيتش يبقى دي بالنسبه لي شكلها ايه احنا بنعامل ربنا معامله والله ما نرضى ان حد يعملها لنا كنت راكب مره مع سواق تاكسي فالواحد بتاعه تركب مع سواق تاكسي ده يقول الله لازم يكون عندك قوه قلب في الحق كل موقف توفيق الى الله ما تضيعش موقف بدون دعوه ابدا عشان عداد حسناتك دايما يبقى شغال فبكلمه في الدين فيقول لي آه، لو سمحت والله يخليك وال... وانت مش عارف الناس ده انا عارف كل الكلام اللي انت بتقوله ده انا رحت لواحد على 1000 جنيه اقول له اجلهم شويه قال لي تدفعهم 2000 وواحده خبطتني بالعربيه لان مركزها كبير ما عرفتش اخد منها حقي يا ابني بس اسمعني الله يخليك الله يخليك بالهدوء بس كده لا اللي انت عارفه اللي انت بتقوله ده انا عارفه قلت له بص انت زعلان من الناس دي اصلا الفزن بقى في الاخر انت زعلان من الناس دي لانها عاملتك معامله وحشه احنا بنعامل الله معامله اسوأ من كده ليه ما ليه ما بنتألمش نفسيا من معاملتنا لله قال لي لا استنى استنى بقى ده انت مش عارف انا متدين قد ايه شوف تعال شوف ادي شريط ايه قران اهو اه وشوف الشريط ده إيه لا ده شعبان عبد الرحيم استنى والشريط ده قران لا ده عمرو دياب استنى والشريط ده شفت يا عم الشيخ بقى شفت انا عارف ربنا ازاي لا ما شاء الله الله يعينك الله يعينك يبقى اذا يا جماعه اول مشهد النبي بيدعي على هيستنصر برمضان تاني مشهد النبي برضه النبي بيعمل ايه النبي عليه السلام بيدعي برضه بس بيدعي لنفسه بيدعي لنفسه بالتاكيد بالجنه بالمغفره بالفردوس الاعلى النبي ما هوش طالب دنيا ده بيدعي لنفسه طول العمر النبي بيدعي لنفسه طول العمر بيقول اللهم بلغنا رمضان عليه الصلاه والسلام كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما تمناش طول العمر غير عشان رمضان ازهد الناس في الدنيا دعا بالعمر في الدنيا عشان رمضان المشهد الثالث مشهد في السماء فوق بقى وانت بتبص على السماء كده هتلاقي ملك بينادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر يا اللي عايز تتوب يلا يا اللي عايز تبدا صفحه جديده مع الله يلا يا اللي عايزه بقى تبدا علاقه جديده مع الله وتمسحي كل اللي فات يلا يلا على ربنا بقى ويا باغي الشر اقصر ما عادوش بيقصروا يا رب يا رب كان زمان الشاب اللي بيشغل طقم الصوت بتاعه في العربيه ويمشي يعكس البنات كان بيقفل طقم الصوت في, في رمضان الوقت عاد بيشغله ويعكس برضه في رمضان كان زمان يا رب بتحط المكياج بره رمضان في رمضان ما تحطش الوقت عادت بتقف الساعتين نفسهم قدام المرايه قبل ما تنزل كان زمان يا رب بتتحجب في رمضان وهي مش محجبه الوقت عادوا بينزلوا بشعرهم عاملينه عند الكوافير عادي يا جماعه يا إلهي خدوا بالكم يا جماعة في ناس بقالها ست سبع شهور أكلة نفسها ليل نهار عشان تعرض لكم برامج في بعض القنوات تضيع عليكم رمضان احذروا في ناس بت... بت... عايزة رمضان يضيع عليكم احذروا اوعوا حد يفتنكم عن الله في رمضان فرسان رمضان ده شاهد في المعركة عشان تبقى فارس عايزينك تبقى فارس ولا أي فارس إزاي يا جماعة انتوا عارفين حديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ده أنا هقول لك دلوقتي كلام خطير جدا ده أنا هقول لك إن رمضان فرصة إنك تقف في ظل عرش الله الله يعني تعب شهر واحد أقف بيك في ظل عرش الله طب إزاي يعني جبت الكلام ده منين الرسول عليه السلام لما قال السبعة اللي بيظلهم الله بظله قال مين ها إمام عادل الأصل في الإمام إن هو مش عادل شاب نشأ في طاعة الله الأصل في الشاب إن هو بيقعد يعصي وبعد كده يتوب لما يكبر رجلان تحدى في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه الأصل أن الناس بتعرف بعضها في المصالح مش بيعرف بعضهم في الله رجل قلبه معلق بالمساجد الأصل أن الناس حتى اللي بيصلي في المسجد الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله يكون إيده على الجزمة قبل ما يقول الثاني يكون بره مين اللي قلبه معلق بالمسجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الاصل ان حتى اللي بيبكي بيبكي قدام الناس واحنا بنصلي مع بعض في صلاه الجماعه ولا في صلاه الجمعه ولا في صلاه التراويح مين اللي بيبكي لوحده يعني فهمتوا دلوقتي فكره الحديث يا جماعه فكره الحديث ان الناس دي في الدنيا كانت في وادي وكل الناس في وادي في يوم القيامه يتحطوا لوحدهم في ظل العرش وكل الناس في الحر يعني ايه يعني اللي هيتميز في حاجه دونا عن كل الناس يبقى في ظل عرش الله باذن الله يعني ايه يعني لو انت بقيت فارس من فرسان رمضان فعلا وبطل من ابطال رمضان ابشر انك انت هتبقى في ظل عرش الله يوم القيامه يعني عايزك تبقى فارس ولا اي فارس في رمضان بقى عايزك تقول يا رب يا رب يا رب املى كل ساعه في وقت في رمضان بعبادتك يا رب يا رب ما تخلينيش اضيع ولا ثانيه في رمضان غير في طاعتك يا رب يا رب انا عايز اخرج من رمضان وانا واخد كل غنائم وصفقات رمضان العظيمه يا رب يا رب انا نويت وعزمت عني يا رب ويسر لي طريقي يا رب خلي العزيمه دي عندك من الوقت وخلي العزيمه دي عندك من الوقت وابداوا من الوقت اشتغلوا واسترضوا الله عشان يفتح عليكم الفتح العظيم ده في رمضان رمضان معركة واحنا عايزين نبقى فرسان هذه المعركة كل معركة لها غنيمة يعني يعني مفيش حد هيثار رقبته في معركة وهو مش منتظر غنيمة يبقى انا لازم داخل وابقى طمعان في غنيمة ايه غنائم رمضان خد بالك خد بالك يا حبيبي خد بالك يا اختي في الله خد بالك يا اخي ان الغنائم اخر المعركة بتتوزع مش بالتساوي كل واحد حسب بطولته بياخد غنائم اكتر من التاني في واحدة هتخرج بنقاب وواحدة هتخرج بإذان وواحد هيخرج بطوبة نصوح وواحد هيخرج بذنب كان مش قادر يسيبه وسابه في رمضان وواحد هيخرج بواحدة كان في علاقة بينه وبينها وسابها في رمضان في واحد هيخرج بالثبات طول عمره وواحد هيخرج بأسبوعين وبعد كده ينتكس في واحد هيخرج بالفردوس الأعلى الله أكبر الفردوس الأعلى ثمرة من ثمار رمضان يا جماعة واحد هيخرج بثلاث أربع طباب بالجنة وواحد هيخرج بإنه يقف على الأعراض خمسين ألف سنة يوم القيامة لأنه برضه معرفش يستغل رمضان صح وواحد هيخرج ان هو استهتر برمضان يقع في ذنوبه في جهنم يحرق بيها وبعد كده يبقى يدخل الجنه بعد كده يعني في ناس في واحد هيدخل هيخرج من رمضان بورد قيام ليل ثابت وواحد هتخرج باثنين وخميس ما تسيبوش وواحد هيخرج بورد قران لا يمكن يسيبه بعد كده وواحد هيخرج من رمضان داعي الى الله وواحده هتفوز بانها تبقى داعيه الى الله بعد رمضان غنائم يا جماعه غنائم الصحابه لما راح يجاهد مع النبي والنبي اداله غنائم من الدنيا قال له ما على هذا ثباتك لا لا لا انا عايز غنائم الاخره غنائم الجنه اوعى اوعى في سوق الرحمات والعطاءات والنفحات والكرامات والفيوضات تطلع خسران من غير غنائم اوعى تطلعي خسرانه من غير غنائم رمضان له غنائم اوعى تضيع غنائم قبل المعركه كله بيستعد الشيطان هيتكبل في رمضان بيستعد من الوقت بيعمل ايه بيزرع الغام في الطريق خد بالك ممكن يزرع لك الغام الوقتي يزرع لك لغم بنت تتعرف عليها ضاعت خلاص ضاعت لك رمضان يزرع لك لغم ولد يتعرف عليك ضاعت ضاع لك رمضان خدوا بالكم يا جماعه الموضوع كبير جدا الموضوع في غايه الخطوره والله يا جماعه يبقى خدوا بالكم من الغام الشيطان في ال 13 يوم الجايين دول خدوا بالكم لانه هيحاول يزرع الغام قدر ما يستطيع داخل البيوت وخارج البيوت و... فاحذروا يا جماعه من الغام الشيطان قبل رمضان واحذروا من الالغام اللي هتتزرع من الوقت وهتتعرض في رمضان في البرامج المختلفه اللي بتفتن الناس عن دين ربنا اما واحد يقول ده احنا عاملين شويه برامج في القناه ديت هتخلي الناس ما تنزلش تصلي العشاء ده كلام واحنا اللي يضحك علينا فرسان رمضان رمضان معركه وكل معركه يبقى فيها مكاسب يبقى لازم فيها تضحيات يبقى لازم نوطن نفسنا من دلوقتي ان احنا هنضحي عشان رمضان هنضحي عشان نفوز بايه ايه اللي احنا هنضحي بيه هنضحي بالدنيا لغايه ما رمضان يخلص وقف لله خلاص يا رب انا هتك على الكبس بتاع مروحه الدنيا عشان هي هتفضل تبطأ تبطأ تبطأ على اول رمضان تكون واقفه تنطلق الى الله في رمضان امرأة عمران قالت رب إني نظرت لك ما في بطني هو اللي أملكه يا رب اديته لك كله محررة فتقبل مني قولي رب إني نظرت لك رمضان محررة مفيش فيه الدنيا يا رب فتقبل مني رمضان ده موسم الشحن بتاع السنة كلها فاشتغل فيه على قد ما عايز تشحن السنة كلها ضحوا بالدنيا يا جماعة في رمضان يعني أوحى الله إلى داود في الأثر أن يا دنيا من خدمك فاستخدميه اللي هيخدمك ذليه واستعبديه ومن خدمني فاخدميه خليكي خدامة عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي ومال الدنيا ومالي سيدنا إبراهيم ما خير بين الله وشيء إلا اختار الله خير بين الله وابنه اختار الله بين الله وابوه اختار الله بين الله وقومه اختار الله بين الله وزوجته اختار الله بين الله وحياته اختار الله اختاروا الله في رمضان يا جماعة اختاروا ربنا في رمضان كنا لسه بنتكلم عن ماذا لو اخترنا الله ماذا لو اخترنا الله في رمضان بقى يبقى اذا التضحيه اللي هنقدمها عشان نفوز بغنيمه رمضان ان الشهر ده بتاع ربنا بقى الشهر ده في السنه بتاع ربنا زي ما يوم الجمعه في الاسبوع بتاع ربنا الشهر ده في السنه بتاع ربنا يبقى اذا رمضان معركه ولازم نبقى الفرسان بتوعها طيب عشان نبقى فرسان المعركه ديت لازم يبقى لينا هدف اي حد نازل معركه بينزل معركه وله هدف عارف هدفه ايه اهدافنا في رمضان يا ترى ايه اهدافك في رمضان ايه الاهداف اللي انت هتبقى طموحاتك عشان تعرف رمضان ركز معايا بقى ولو سمحتوا يا جماعه يعني لو سمحتوا كل واحد منك او منك يقوم الوقت يجيب ورقه وقلم معايا عشان بعد دقائق هنتكلم ان شاء الله في برنامج هنجيب اكتبيه واكتبه اكتبوا المشاريع اللي هنقولها وعلقها في الاوضه عشان المره الجايه ان شاء الله برضه هنضيف عليها حاجات في غايه الجمال هترتب لك وقتك دول هيبقوا دستور حياتك في رمضان ان شاء الله دول اللي هيخلوك مالتي مليونير خارج من رمضان ملياردير حسنات لان لو واحد عنده شركة فبيبقى مليونير لو واحد عنده مجموعة شركات مجموعة مشاريع ده ملياردير انا عايزك تخرج من رمضان مالتي مليونير ازاي هقول لك المشاريع مجموعة الشركات والمشاريع اللي احنا هنعملها مع بعض في رمضان ان شاء الله ايه الهدف بتاع رمضان اول هدف اول هدف ان احنا بقى مره نحس بحب الله بقى قلوبنا تنضف بقى عشان نقدر نحس ان احنا بنحب ربنا اعظم لذه في الوجود اخ كان بيكلمني من ايام بيقول لي كنا قاعدين لوحدنا بيقول لي انا بحب ربنا لدرجه مش قادر انا بحب ربنا لدرجه ان انا بجيب ورقه وقلم واقعد اكتب له انا بحبه قد ايه واقعد اناجيه على الورق من, من كتر الحب اللي في قلبي الاقي دموعي غرقت وشي دموعي نزلت على وشي من الحب اقوم اجيب الورقه بالحبر اللي عليها امسح بيها وشي عشان دموع الحب تختلط بالحبر اللي كتبته لله من حب لله سبحانه وتعالى شوف الحب يا جماعه الرسول كان بيقول يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي يا جماعة اللي بيحب ما يعرفش ينام والخايف ما يعرفش ينام واللي حاسس بجلال الله ما يعرفش ينام من الحب اللي في قلبه لله ما مش عارف ينام يا جماعه احنا عايزين نوصل للدرجات دي بقى عايزين نحب الذين امنوا اشد حبا لله اللي بيحب ده بيتعرف بيتعرف انه بيحب من شكل وشه ومن صوته اول ما حبيبه ينادي عليه ومن كلامه عن حبيبه في اي في اي موضع في الكلام ومن شكل وشه لما حبيبه يذكر في غيبته قلبه كله فيضانات حب كل قلبه ما بينامش يا جماعه ده اللي بيحب عايزين ندوق حب ربنا بقى هندوق ازاي الا لو قلوبنا نطفت بالعباده نبدا نحس بقى بحب الله يا جماعه يعني ارجوكم خلوا هدفنا في رمضان السنه دي ان احنا اخر رمضان نحس بحب الله الحب اكبر عاطفه تغييريه على الاطلاق والله اكبر من الخوف من النار واكبر من الطمع في الجنه ان ممكن يقلب حياتك اكتر من النار والجنه انك تحبه انك تحس انك انك انت خلاص ليلك ونهارك هيتقلبوا كلهم خدمه ليه وعباده ليه الهدف الثاني لنا في رمضان ان احنا نخرج بكلوب نور على نور الكلوب ده لو معانا هينور لنا طريقنا مش هنخرج بعد رمضان نتوه بقى ونرجع تاني وننتكس تاني لا الكلوب ده ربنا وصفه في ايه المشكاه ولا إيه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح الفتيله المنوره المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري الازازه اللي حوالين الفتيله نورها زي نور كواكب السماء من الاضاءه والفتيله نورها شد من نور الازازه الفتيله تقلب الليل نهار ويوقد من شجره مباركه ها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزيت نور والإزاز نور والفتيلة نور والمشكاه اللي محطوط فيها المصباح ده كله عشان تجمع نوره نور ومجمع النور نور على نور عايزين القلوب ده انتوا عارفين القلوب ده فين ربنا بيحطه فين بيحطه في قلبك لو اجتهدت في طاعته هيحط القلوب ده في قلبك يا جماعة آية المشكاه بتقول لنا ان في ناس لو فتحنا صدرها هيخرج كمية نور من صدرها تنور دول تنور العالم كله انت مش عايز النور ده يبقى جواك انت مش عايز النور ده يبقى جواك عايزين يا جماعه نشتغل في رمضان في العباده وفي القران القران نور القران على نور الايمان هم اللي بيجيبوا القلوب ده فعايزين نجتهد في القران ونجيب اخرنا عشان ربنا يدينا القلوب ده في رمضان الهدف الثالث قلبك معركه تحرير القلب لازم انت الشيطان احتل قلبك خد بالك وهيسيب نفسك خليفه في رمضان معركتك مع نفسك انك تطلبها من قلبك وقلبك يرجع حر تاني لله سبحانه وتعالى يا جماعة يا جماعة عايزين نخرج من رمضان بقلب سليم بقلب نظيف بقلب طاهر بقلب تاني ده لازم يبقى هدفنا في رمضان قلبك تخرج بالقلب ده انا عايز اقول لك خد بالك عد معايا على قد حال قلبك مع الله على قد فتح الله عليك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا على قد حال قلبك مع الله على قد اصطفاء الله ليك واختيار الله ليك ربنا بيقول يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ايه الفرق بين الاصطفاء الاول والثاني الاصطفاء الاول احنا كلنا فيه دلوقتي ان انا بتكلم عنه وانت بتسمع عنه ده الاصطفاء الاول ان احنا قاعدين نسمع عنه الاصطفاء الثاني بقى واصطفاك على نساء العالمين انك انت تبقى داعيه انك انت ربنا يقدر انك تبقى داعيه يلتزم على ايدك ملايين الفتيات انك تبقى عالم من علماء الدين انك انك تبقى امام من ائمه الدين طب قبل الاصطفاء الثاني بقى يا مريم ان الله اصطفاك خلاص اهي قبل واصطفاك على نساء العالمين وطهرك يعني اللي هيصطفوا الاصطفاء الخاص اطهر قلوب واحسن قلوب وانضف قلوب على حسب حال قلبك مع الله على حسب اصطفاء الله ليك ثلاثة على حسب حال قلبك مع الله على حسب ولاية الله ليك وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه شاهد على كل حاجة أنت بتعملها الآية اللي بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيه اللي جد بعد دي إن اللي بيراقبوا ربنا في الآية اللي قبلها هم أهل الولاية قلوبكم يا جماعة عايزين بقى نتكلم الوقت بقى الورقة والقلم تطلع بسرعة ونتكلم مع بعض في المشاريع دي لأن احنا معانا دلوقتي 10 دقايق يعني ممكن ايه يعني الناس اللي معانا هنا طيبين ممكن ناخد كمان 3 4 دقايق كده يا جماعة ونخلص الموضوع فيه ان شاء الله خدوا بالكم هقول لكم دلوقتي مشاريع عشان تطلع multi مليونير عشان تبقى صاحب group استثمارية أخروية عظيمة معاك أول مشروع هنكتبه مع بعض مشروع تزويج الشباب ايه ده ايه مشروع تزويج الشباب ده ابو سليمان الدوراني كان بيتهجد في قيام الليل فنام هو ساجد فأتته حورية جمالها لا يوصف خبطته برجلها وقالت يا حبيبي الله لو شاب سمع ديت بقى وهو في قيام الليل يغمى عليه على طول يا حبيبي أتنام والله ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم أتنام وأنا أربى لك في الخضور منذ كذا وكذا يعني إيه مشروع تزويج الشباب يا جماعة من الحور العين يا جماعة طب وأنا واحدة يعني ما أنت هتبقى الحور العين يا ست ما تخافيش هنروح منكم فين يعني مشروع تزويج الشباب من الحور العين التهجد في الثلث الأخير من الليل اوعى تقول لا اوعى تستصعبيه اوعوا يا جماعه اوعوا اوعوا ربنا يديكم عمركم ويديكم عينيكم وايديكم ورجليكم وصحتكم ومالكم واولادكم واموالكم وشهاداتكم ويغرقكم نعم وفي الاخر بعد كل النعم دي يتنزل لنا ساعتين ثلاثه اخر الليل نقول له لا احنا هننام اوعوا يا جماعه بالله عليكم اوعوا اوعوا مشروع تزويج الشباب المشروع الثاني مشروع الحصول على البراءه ايه البراءه دي كل واحد فينا متهم بتوبتين لو اتحكم عليهم قدام ربنا في الاخره يروح جهنم والعياذ بالله التهمه الاولى ان عليه ذنوب تدخله النار والتهمه الثانيه النفاق ان هو بيؤثر الدنيا على الاخره وده النفاق الرسول قال ان اللي يصلي 40 يوم ها في جماعه لا تفوته تكبيره الاحرام يعني في الصف الاول تكبيره الاحرام من اولها تكتب له براءه من النار وبراءه من النفاق الله اكبر ده الموظف بيروح 40 سنه يمضي في الدفتر قبل الساعه 8 الصبح امضي طب وانا واحده يا اختي في الله في اوضه نومك ساعه ما الاذان يبدا تبداي الصلاه على طول ان شاء الله ما تتاخريش ولا دقيقه يبقى اذا يا جماعه ده مشروع الحصول على البراءه المشروع الثالث مشروع ابني لك بيتا في الجنه كل يوم ازاي بال 12 ركعه سنن الرواتب ركعتين قبل الفجر والظهر لوحده معاه سته اربعه قبله واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء بيت في الجنه كل يوم في صحيح مسلم بال 12 ركعه دول المشروع الرابع مشروع ال 30 غزوه ايه ال 30 غزوه دول جلسه الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها بحجه وعمره يعني 30 حجه وعمره يعني في الاخر نقول لك مبروك يا حج بعد رمضان والرسول برضه بعت صحابه بعث فالصحابه راحوا البعث فرجعوا بسرعه جدا ورجعوا بغنيمه كبيره جدا فالصحابه اتعجبوا قالوا ما اسرع كرتهم واعظم غنيمتهم فالرسول قال الا ادلكم على ما هو اسرع كره واعظم غنيمه ايه يا رسول الله لان يتوضا احدكم في بيته فيحسن الوضوء ها ثم يذهب الى المسجد فيصلي الغداه اللي هو الفجر ثم يعقبه بصلاة الضحى يعني يقعد جلسة الضحى لغاية ما يصلي الضحى ثم يعود إلى بيته فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة 30 غزوة الرسول قال إن دي غزوة غزوة هترجع بغنائم عظيمة وترجع بسرعة يا ترى هتنتصر على نفسك في كام غزوة منهم يا ترى هتنتصر على كسلك وفتورك في كام غزوة منهم يا ترى هتفرك عينيك كده وتقول أنا مش ممكن أتهزم في الغزوة دي قدام نفسي في كام غزوة منهم اوعوا يا جماعة حجة ولا عمرة ولا غزوة تفوت علينا في رمضان باذن الله ومن الوقت يا جماعه الكلام اللي بقوله لكم الوقت ده بروزه من الوقت الورقه دي هتكتبوها واللي هيفوتوا الورقه دي مش هيعرف يكتب معاها حاجات على الموقع ان شاء الله هيدخل حتى ملف رمضان يعني بدا ينزل كامل باذن الله سبحانه وتعالى يدخل يسمع تاني الجزء ده من الحلقه ويكتبهم لان الكلام ده والله خطير ده يا جماعه نتاج سنين 14 رمضان مروا على الواحد بفضل الله من ساعه التزامه والواحد كل رمضان ربنا يرزقه فكره جديده فكره جديده فخدوا بالكم يا جماعه عشان الجدول ده تكتبه وتعلقه ويبقى نبراس حياتك من الوقت وال وال والبروفه بتاعتك من الوقت يدخل رمضان تنطلق فيه المشروع الخامس بعد كده مشروع رحلة إلى العرش رحلة إلى العرش إزاي اسمع بقى الحديث اللي في مسلم الإمام أحمد وفي ابن ماجه وحديث حسن الشيخ الألباني حديث بيقول لك إيه بيقول لك الحديث يعني صححه اهل العلم الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني بيقول لك ايه بيقول لك من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله مش دي اللي انت كنت لسه قايلها من شويه اه لسه قايلها لك من شويه وقلت لك انها لمت معظم انواع الذكر مع بعض سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يصعدن يتعاطفن حول العرش تفضل الكلمات دي تطوف حوالين عرش ربنا لهن دوي كدوي النحل يطوفوا حوالين ربنا بصوتك انت حوالين عرش ربنا بصوتك فيذكر صاحبهن بهن عند الله ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند الله يعني إيه يعني الوقت يا جماعة دي رحلة إلى العرش أنت هيطلع بصوتك تسبيح لله تطوف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى زي أصوات التسبيح حوالين الكعبة كده لما تقف في الدور الثاني وتسمعها تبعث في قلبك الجلال يبقى إذا المشروع ده ممكن نسميه مشروع الليل والنهار بالله عليكم الأربع كلمات دول ما تبطلوش ليل ولا نهار إنكم تقولوهم الاربع كلمات دول اخطر ما يكون يا جماعه ده الرسول بيقول ان كل كلمه منهم بشجره في الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر طب بالله عليكم قولوها الوقت معايا كل واحد يقول سبحان الله والحمد لله ها ولا اله الا الله ها والله اكبر اهو انا الوقت كده انت كل واحد منكم خد اربع شجرات وانا باذن الله بعددكم كلكم خدت اربع شجرات مضروبين في العدد بتاعكم بركه الدعوه الى الله اشتغلوا في الدعوة عشان تاخدوا اشتغلوا في الدعوة عشان ربنا يديك خليكم فرسان قرآن وفرسان دعوة وفرسان عبادة وفرسان علم عيشوا عشان ربنا يا جماعة انطلقوا في رمضان رمضان ده عامل زي القوة الدافعة بتاعت الصاروخ اللي بتفضل تب... ت... ت... ترفع صاروخ ترفع ترفعه لغاية ما يجي يخرج من مجال الجاذبية الأرضية تقوم واقعة والصاروخ ينطلق خلاص في الفضاء فرمضان ده المنطلق بتاع السنة كلها هيخليك طلقة زي الصاروخ بتاع السنة يبقى المشروع بعد كده رحلة الى العرش بعد ما تطلع بقى لغاية العرش بصوتك بقى اوعى تنزل تاني اوعى تبطلوا الاربع كلمات دول ولا ليل ولا نهار ده اسمه مشروع الليل والنهار مشروع رحلة الى العرش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واللي عايز يضيف لان جت في حديث ثانيه ولا حول ولا قوه الا بالله في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكلمات ده هي الاربع كلمات دول كل كلمه لما بتقولها اثقل عند الله من انك تطلع جبل احد ذهب يا إلهي حديث كتير جدا في الأربع كلمات دول ده لما سيدنا محمد طلع في السماء السبعة سيدنا إبراهيم في المعراج الوصية اللي وصى بيها الأربع كلمات دول اوعوا يا جماعة تسيبوهم ده المشروع اللي بعد كده المشروع السادس مشروع من سيربح المليار ايه ده مش المليون لا المليار ختمة القرآن في رمضان بعد مضاعفة الأعمال ده حوالي 200 مليون حسنة يعني ثلاث أربع ختمات تدخل في المليار على طول بس خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم اوعوا تقروا تقروا تقروا من غير ما تتدبروا لا لا لا لا اوعى سيدنا ابن عبد الله بن عباس كان يقول انك تقوم بالبقرة احسن من البقرة وآل عمران يا ابن عباس ده آل عمران 10000 حرف لما شيلهم برضه يفضل ثواب اكتر اه لان التدبر ثوابه اعلى من القرايه آية واحدة تصلي بها طول الليل ثوابها أعلى من إنك تقرأ القرآن كله بس من غير تدبر عمر أبو سليمان الدراني كان بيقرأ الآية في خمس ليالي يعني سورة الزلزال يقعد فيها شهر ونص عمر بن الخطاب حافظ البقرة في 12 سنة يا جماعة يعني الآية في أسبوع يا جماعة يا جماعة احنا زمان كان رمضان ده رمضان ده طول النهار هيتقرا النهارده الجزء الأول طول النهار بقرا تفسيره وتقرا تفسيره وطول الليل بتصلي بإيه هو ده رمضان إنما تقرا القرآن وتذم من رسول الله إزاي الرسول عليه السلام ذم الذين يقرؤون القرآن الرسول ذمهم ازاي لا يتجاوز حناجرهم قرآن هنا بس ما دخلش هنا اوعى تقرأ القرآن من غير ما تدخل هنا اوعى عشان كده امريكا لما جت تعتدي على القرآن من سنتين وجت تعمل الفرقان بتاعها ربنا خسف بيها في اعصار كاترينا قرآن قرآن لنخرج الناس من الظلمات الى النور من ظلمة التخلف الحضاري لنور التطور الحضاري من ظلمة التأخر الدراسي لنور التفوق الدراسي من ظلمة الشك والري لنور اليقين والانابة والاخبات الى الله سبحانه وتعالى يبقى اذا يا جماعة مش ممكن ابدا تبقى مش قادر تتوب معاك القرآن مش ممكن تبقى مش قادرة تلبسي نقاب وانت معاك القرآن نشد حيلنا في القرآن المشروع اللي بعد كده مشروع التأمين على رمضان ايه مشروع التأمين على رمضان ادعوا ادعوا يا اخي انت ليك سبع ثمان اصحاب ادعوهم معاك في رمضان يبقى انت كده سبع ثمان رمضانات بلاش بقى نظام استاذ مكسوف واستاذه مكسوفه بتاعكم بقى يا جماعه يا جماعه قوه قلب في الحق واحد صاحبي دخل مسجد وكان لسه مبتدئ فبدا يقوم فبدا يصلي فقام واحد يقف وراه شويه بقى ثلاثه اربعه بقوا صف وراه فصاحبي اتلخبط وبيتكسف جدا فقام عامل ايه بقى استاذ مكسوف بقى اول ما سجد الناس سجدت وراه قام باصص وراه كده لقاهم ساجدين قام واخد الجسم بتاعته وطالع ينفع يا جماعه الكلام ده ما نتكسفش يا جماعه عشان ما نقابلش ربنا يوم القيامه يقول لك عبدي استنصرتك فلم تنصرني تقول له يا رب كيف انصرك وانت رب العالمين يقول لك انت مش شفت ديني بيتقطع انت مش شفت الشباب احوالهم وصلت لايه احوال تبكي تبكي القلوب دم انت مش شفت صحباتك وصلوا لايه وبعدوا عن ربنا قد ايه انت مش شفت ولادك وصلوا لايه قوموا اشتغلوا في الدعوة قوموا ادعوا الى الله خلوا رمضان ده موسم دعوة وهداية والله انا مستبشر لرمضان السنة ده يا جماعة ان رمضان السنة ده يبقى فتح في الهداية على مصر وعلى العالم الاسلامي كله ان شاء الله قوموا اشتغلوا في الدعوة عشان تاخدوا من غنيمة الدعوة غنيمة رمضان مش بس في القرآن غنيمة رمضان في الدعوة الى الله المشروع اللي بعد التأمين على رمضان مشروع صيام الدهر ازاي ده بقى احد السلف التقط لقطة ذكية جدا قال لك رمضان لو انا فطرت صائم اخد ثواب يوم صيام خدوا بالكم تفطير اللي هيفطر يوم في رمضان صائم كانه خد يوم صيام من رمضان مش من اي يوم عادي فهاخد يوم والحسنه ب 10 امثالها يبقى اخد 10 ايام يعني لو فطرت 36 صائم ابقى كاني صمت 360 يوم في السنه رمضان يعني صمت السنه كلها رمضان يبقى اذا 36 صائم فطر 36 صائم اكفوا الاسره يا اخي شوف اسره من قرايبك اللي دخلهم 500 600 جنيه هم خمس ست افراد والمدارس داخله ورمضان داخل شوف اسره من قرايبك وروح يا اخي ادهم 500 جنيه يا اخي ادهم 1000 جنيه يا اخي اديهم مبلغ زي ما ربنا كرمك هات لهم شنطه خزين ب 500 600 جنيه في اول رمضان او في او في وسط او في نص رمضان مره في اول رمضان مره في نص رمضان صيام الظهر يا جماعه صيام الظهر اكلوا الناس اطعموا الناس فطروا الناس المشروع الاخير مشروع الاعتكاف الاعتكاف الاعتكاف ده ياما شباب التزموا فيه ياما بنات كانت مذبذبه وربنا فتح عليها ياما شباب كانوا مذبذبين وربنا فتح عليهم من وسع فيه يا جماعه ده التوراه نزلت ليله سبع رمضان في حديث صحيح رسول الله وصحف ابراهيم ليله واحد رمضان والانجيل ليله 14 رمضان والقران ليله 24 ليله 25 رمضان يعني رمضان ده الشهر اللي ربنا اصطفى انه يبقى نور وهدايه للعالمين ده شهر الهدايه هاتوا اخركم في رمضان عشان الهدايه اعتكفوا بالله عليك يا, يا, يا والدي بالله عليك يا والدتي بالله عليكم اوعوا تمنعوا اولادكم انهم يعتكفوا في رمضان بالله عليكم ويا جماعه يا القائمين على المساجد افتحوا مساجدكم في العشر الاواخر 24 ساعه يا جماعه اتقوا الله يا جماعه عايزين يبقى رمضان العشر الاواخر دول موسم عباده ربنا طلع على المسلمين ينزل عليهم بركات السماء والارض من حب لعبادتهم وطاعتهم عشر مشاريع قلناهم رمضان معركة رمضان عايزين نبقى فرسان فيه نازل مع فرسان أشداء ها هتروحوا الصوم فين كفاية كلام وكفاية كسل وكفاية تضييع في العمر وكفايه غفلة ايه السلاح بتاعك اللي هتستعمله في رمضان القرآن حالك معاه ايه ها ايه اللي انت هتركبه في رمضان هتركب صاروخ وتنطلق الى الله سرعتك الى الله ايه رمضان ده معركة 30 جولة هتجيب نفسك بالضربة القاضية في الجولة الكام المشاهد اللي مفتوحة قدامك والنبي بيدعي على اللي بيستهتر في رمضان والملك بيدعي على اللي هيجي يا باغي الخير اقبل على الله وخد عطاءات الله سبحانه وتعالى اي معركه لها غنيمه غنائم رمضان هتطلع بغنائم قد ايه هتطلعي بغنائم قد ايه يا رب يا رب اعظم غنائمنا في رمضان يا رب يا رب اعظم غنائمنا في رمضان يا رب يا رب نطلع مليارديرات من الحسنات في رمضان يا رب ونطلع رجاله وابطال من ابطال الدين والايمان والاسلام يا رب واليقين يا رب رمضان يا جماعه غنيم لازم تضحيات ما دام في معركه ضحي بالدنيا ضحي بالدنيا الفتره دي بهم الدنيا تماما عشان تطلع من رمضان وانت منطلق الى الله سبحانه وتعالى اعرف هدفك في رمضان ايه هو الخروج بكلوب نور على نور تنزل الجامعة بقى وانت تنزل شغلك بعد كده خلاص حياتك منورة انك تخرج بالقلب السليم القلب اللي يستاهل ان ربنا يصطفيك ويتولاك ويفتح عليك ويقيمك بيه انك انت تخرج من رمضان وانت بتحب ربنا بعد ما قلبك صفر وطار انك انت تخرج مالتي مليونير في الحسنات بالمشاريع اللي احنا قلناها تزويج الشباب التهجد في الثلث الاخير من الليل براءه تكبيره الاحرام 40 يوم ابدا من الوقت من الوقت ولو وقعت قوم وكمل امال ربنا ادانا عمر ليه 13 يوم و30 يوم في رمضان 43 يوم يعني قدامك فرصه انك انت تطبقها اهو يبقى قوم مشروع البراءه مشروع مشروع تزويج الشباب والبراءه وبيت في الجنه كل يوم ال 12 ركعه سنن رواتب مشروع من تربح المليار ختمات القران ابدا من الوقت مشاريع عظيمه مشروع الاعتكاف مشروع صيام ايام الدهر انك انت تفطر صايمين واطعم واعمل شنط رمضان وبر رحمك يبقى اذا يا جماعه كل دي مشاريع زي التامين على رمضان كده والدعوه الى الله كلها مشاريع بتقول ان لازم نبقى فرسان في رمضان السنه دي ان شاء الله لازم يا جماعه عهد ربنا من الوقت عهد قدام ربنا كده ان ان شاء الله رمضان السنه دي هنبقى فرسان ان شاء الله اخر حاجه بقولها قبل ان اغادر مقامي هذا ان قبل اي معركه لازم الجيش يستعد الجيش اهو قاعد اهو احنا قاعدين بنتكلم مع بعض اهو لازم نستعد لازم يبقى في معسكر تدريبي للجيش قبل رمضان ادخلوا المعسكر التدريبي اوعوا اوعوا الحاجات دي تروح عليكم في ال 13 يوم الجايين اوعوا جلسه الضحى اوعي اوعي تضيعيها ولا يوم ساعة تهجد في الثلث الأخير من الليل يا جماعة يا جماعة ده كنز عمرك كله ده أغلى ساعة في عمرك كله أغلى ثلاث ساعات في عمرنا كله هم إيه الساعة اللي قبل الفجر والنص ساعة بتاعة الفجر والساعة اللي بعد الفجر بتاعت جلسة الضحى اغلى ثلاث ساعات في عمرنا كله يبقى اوعى تضيع قيام الليل قبل الفجر ساعه اوعى اوعى تضيع جلسه الضحى اوعى تضيع 12 ركعه سنن رواتب في اليوم ببيت في الجنه سواء في رمضان او بره رمضان اوعى يا جماعه شريط يوميا لازم يتسمع بالذات شرايط رمضان على الموقع بتاع ويتو الله بفضل الله ان شاء الله تبقى لاجل الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني ملف كبير جدا من الشرايط والفلاشات والافلام الفيديو ملف كبير جدا هينزل ان شاء الله باذن الله النهارده عشان اللي عايز يسمع يسمع اشتروا شرايط ووزعوها يا جماعه اشتروا شرايط رمضان ووزعوها اشتروا شرايط عن الجنه والنار ووزعوها اشتغلوا بقى يبقى اذا سماع شريط يوميا باذن الله خامس حاجه ورد قران يومي ولو جزء على الاقل ولو جزئين على الاقل بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى فعلا يبقى دخلنا في معسكرات التدريب ننطلق الى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان ونبقى ايه ها فرسان رمضان باذن الله سبحانه وتعالى موعدنا الخميس الجاي ان شاء الله عشان هنكمل ملف رمضان بس الدرس المرة الجاية بقى هيبقى درس بإذن الله في غاية الأهمية لأن هديكم برنامج خلاصة إن شاء الله 14 سنة رمضان هديكم برنامج إن شاء الله بالساعة في اليوم من أول ما تصحى لغاية ما تنام بالساعة إزاي حياتك كلها تبقى عبادة في رمضان وتفوز بأعظم الغنائم في رمضان إن شاء الله في يوم في حياة صائم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان قولوا أمين من قلوبكم اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا فيها على حسن عبادتك آناءها يا رب العالمين اللهم املأ حياتنا بطاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا اللهم استعملنا لطاعتك في كل ساعة من عمرنا وفي كل لحظة من عمرنا وبكل ذرة من طاقتنا يا رب استعمل حياتنا كلها في طاعتك يا رب العالمين املأ حياتنا بطاعتك يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اخرج منا دعاة وداعيات اخرج منا عبادا وعابدات اخرج منا مجاهدين ومجاهدات اخرج منا علماء وعالمات يا رب اجعلنا اجعلنا ابطالا في دينك يا رب العالمين فرسانا في دينك يا رب العالمين واصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك